بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين ناخد موضوع بعنوان نظرة جديدة للنفس ربنا يسوع بيقول أنا أصنع كل شيء جديد من الأمور اللي تحتاج أن احنا نجددها نظرتك لنفسك والنهاردة في السيكولوجي في حاجة اسمها ال self image وعاملين عليها قصة كبيرة قوي انه على قد ما تكون شايف نفسك صح على قد ما نفسيتك تبقى سوية لأن لو أنت شايف نفسك ضايع ووحش يبقى هتبقى ضايع ووحش فموضوع النفس ده مهم إنما إحنا هناخده من زاوية روحية مش زاوية نفسية إزاي الواحد يشوف نفسه صح لأنه القديس أنطونيوس له شعار جميل قوي قال اعرف نفسك تعرف الله اعرف نفسك صح تعرف ربنا صح فاحنا اغلبنا مش شايفين نفسنا صح اغلبنا مراياتنا مبعجرة شوية يعني تلاقوا ايه عارفين المرايات اللي هي المحدبة اللي تطلعك طويل عشان برضه واحد زي يحس ان في امل او او تكون واحدة مش عارفة تخس فتجيب مراية تخليها رفيعة خالص فاحنا لما الواحد يكون صورة صح دي بتفرق جدا في حياته انك تكتسب صورة جديدة عن نفسك او رؤية جديدة لواقعك ونفسك اولا فكرة صغر النفس دي صغر النفس معناها ببساطة انك شايف نفسك صغير وده بيعتبروه مرض العصر على فكره يعني في ناس كتيرة من علماء النفس دلوقتي بيعتبروه انه international يعني pandemic يعني وباء عالمي كل الناس عندها احساس ان نفسها صغيرة ليه؟ حتى لو انت ناجح قوي مجرد يجيلك اي drop في حاجة ممكن تتهز وبعدين وانت بتكبر تقلق على نفسك وعلى صحتك وبعدين ولادك يسيبوك يتجوزوا أو يبعدوا عنك يصعب عليك نفسك وبعدين اللي ما اتجوزتش نفسها صغيرة واللي اتجوزت نفسها غالبا أصغر واللي اللي جاب عيال العيال مطلعين عينيه جايبين له صغر نفس واللي ما جابش عيال حاسس انه ناقصه حاجة فعنده صغر نفس وهكذا فصغر النفس بيدخل من باب حاجة ناقصة فالحاجة الناقصة لما تبقى كبيرة في نظرك يجي لك صغر نفس ومفيش حد فينا عنده كل حاجة فطبيعي كل واحد عنده حاجة ناقصة وحاجات ناقصة فصغر النفس ده موجود فينا كلنا على فكرة وساعات يبقى موجود وواضح وساعات يهدى يعني لما تبقى عامل اتشيفمنت والناس بتحبك يركن شوية أول ما الناس ينسوك وتاخد لك كام دروب كده ورا بعض ينقح عليك بقى صغر النفس ويبان ياخد أشكال كتير قوي أول شكل مشهور لصغر النفس الغيرة المرة اللي نفسه صغير يغير يغير يبتدي يبص حواليه ويقول اشمعنى اشمعنى فلان صحته أحسن اشمعنى فلان ولاده اتجوزوا اشمعنى فلان ربنا مديله مش معنى يدخل بقى في الحتة دي والحتة دي وحشة مؤذية وهي out of low self esteem يعني هو مش شايف نفسه عادي يجي كمان معاها المقارنة المستمر في ناس عايشة طول الوقت تقريبا مخها ما بيبطلش يقارن أنا ولا فلان أنا ولا فلان أنا مش عارف يعيش فتلاقي طبعا دي مرتبطة بالغيرة لكن فكرة المقارنة يا إما أنا أحسن يا إما أنا أقل أنت لو نسيت اللي حواليك كان أحسن أو إشفاق على النفس يصعب عليه نفسه بسرعة برضو ده صغر نفس يعني إيه ما سألوش عليا يعملها قصة ما, ما كلمونيش مراتي ما حضرتليش الأكل يا سيدي كبر دماغك شوية حتى احنا نقول له كبر تكبر يعني انت نفسك صغيرة ليه خليك كبير دي مواضيع صغيرة ما تستاهلش الزعل توصل ساعات مع بعض الناس إلى كراهية النفس ساعات الواحد يكون كاره نفسه من كتر ما نفسه صغيرة أو حاسس إنها ملهاش لازمة فيبقى كارهها وطبعا دي بتوصل أحيانا إلى أمراض نفسية إنه يأذي نفسه بدرجة أو بأخرى اكتشفوا مثلا إن جزء كبير من اللي بيقع في ال addiction either sexual addiction ولا drug addiction ولا حتى money addiction باي شكل ساعات بيبتدي من هنا ان هو بينتقم من نفسه وهو مش واخد باله صغر النفس ساعات يجيب عزلة وانطوائية مع بعض الناس يخلي الواحد خايف يتكلم خايف يدخل في الناس زيادة صغر النفس ممكن يخلي الواحد يميل للكآبة واليأس صغر النفس ساعات يخلي الواحد عصبي كتير من العصبية بتبقى سببها أن الواحد نفسه صغيرة فيه ساعات يعمل إدانة مستمر اللي بيسموها بروجكشن إسقاط هي out of low self esteem برضه إن أنا مش عاوز أشوف عيوبي فإيه أسهل لي أشوف عيوب الناس وخلاص أفش فيهم صغر النفس يخلي الواحد ممكن ي deviate كده ينحرف في أي حاجة إذا صغر النفس معناه أنا مش شايف نفسي صح أنا شايفها وحشة أنا شايفها سيئة أنا شايفها مش بتتصلح شايفها ملهاش لازمة أهم الأسباب معلش هو موضوع هيقلب روحي دلوقتي احنا بس ايه في الأول مقدمة نفسية كده وأظن إن ما حدش فينا ما لقاش حاجة من اللي قلناها دي فيه من, من أكثر الأسباب النقد المستمر والنقد بالذات مع الأطفال يعمل فيهم عاهة مستديمة عاهة نفسية مستديمة لما تفضل تقول لابنك أنت مش فالح يطلع مش فالح خلاص يبقى أنت أقنعته أنه مش فالح لما تفضل تقول له أنت أصلك سوري غبي يعني خلاص هو يقتنع أنه غبي فما يحاولش يجتهد فهنا النقد المستمر والإهانة بتعمل صغر نفسك وعشان كده في زوجات كتيرة عندهم صغر نفس لأن أزواجهم دايما ينقدوهم دايما مش شايفينهم عاملين اللي عليهم فتلاقي ست كويسة بس عندها صغر نفس وتلاقي بقى تقلب معاها بكآبة أو بيأس أو بنكد أو بقلق أو ويبقى غصب عنها من الأسباب كمان الفشل المتكرر لما الواحد يقع كذا وقعة ورا بعض تيجي له صغر نفس ودي بقى في الطريق الروحي مشهورة في حتة إيه إنه واحد يتوب وبعدين يقع وبعدين يتوب وبعدين يقع وبعدين يتوب وبعدين يقع يدخل في صغر نفس يقول مفيش فايدة أنا ضايع أنا مش نافع فيفضل يقع على طول شفتوا بشاعة صغر النفس بقى إيه إنها وقفت التوبة خالص لأنه كذا ترايل وكل ترايل يفيل تاني ييأس فالفشل المتكرر في كل حاجة واحدة مثلا بتدخل امتحان لتالت رابع مرة دكتوراه مثلا وبعدين ما تنجحش جالها صغر نفس هي, هي كويس بدليل انها وصلت لغاية الدكتوراه لكن خلاص شي ستك في الحتة دي فجالها صغر نفس انا اعرف واحد حاول ينتحر في الدكتوراه لأنه في مصر أنتوا عارفين الدكتوراه في الطب بالذات يعني ملهاش علاقة بالعلم يعني فكان هينتحر فعلا مع أنه راجل يعني دكتور وناجح ومخلص ماجستير من بدري وبيتكلم في دكتوراه إنما لأنه وقف في الحتة دي وحاسس بكذا failure تعب جدا الإحباطات بأنواعها بقى كل أنواع ال frustrations وال neglect وال humiliation وال... الحاجات دي كلها بتعمل نوع من صغر النفس وطبعا ده زي ما قلنا بيقلب بكل حاجة يجيب غضب ويجيب إدانة ويجيب وقيمة الحاجات دي يا جماعة إن إحنا لما نعالجها روحيا لازم نجيب أسبابها لأنه مش هينفع تعالج غير لما السبب يبقى واضح قصادك عشان تقدر تتعامل معه الوش التاني بقى من الموضوع كبر النفس احنا بنتكلم دلوقتي عن نظرة جديدة للنفس لسه ما دخلناش فيه بس بنجيب الاكستريمز فبنقول في ناس شايفة نفسها وحشة قوي وفي ناس شايفة روحها حلوة قوي والاتنين مش شايفين صح كبر النفس معناها ان انت نفسك متضخمة فواكل عينيك كلها فمش شايف حاجة تاني معاها يعني انت عينيك مشغولة بروحك طول الوقت مش شايف حاجة مع نفسك ساعات يسموها الأنانية ساعات يسموها self-centerism ساعات يسموها تاخد شكل ال pride أحيانا إنما تبان قوي في لوقا 12 النص ده جميل قوي لما ربنا يسوع حكى لنا على الغني اللي سماه الغني الغبي شوف الراجل ده يعني عمال يكلم روحه ازاي يقول أقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة للسنين كثيرة استريحي يا نفسي وكلي يا نفسي واشربي يا نفسي وافرحي يا نفسي فقال له الله يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك تطلب نفسك منك نفسي نفسي نفسي طب هاتها بقى هنا طبعا ده واحد غرقان في نفسه مشغول بنفسه زيادة قوي طبعا ضيع كل حاجة لأنه دي مش هو مش ده العقل طبعا ده نوع من الغباء إن الواحد ينحصر في نفسه وينسى كل حاجة ينسى اللي حواليه وينسى ربنا وينسى كل حاجة كبر النفس بقى ياخد أشكال كتير منها إن الواحد يحكي عن نفسه كتير وكلكم لما تلاقوا واحد يقعد يحكي عن نفسه تزهقوا تتضايقوا تتغاظوا لأنه الكبرياء منفر الواحد يفضل يقول أنا أنا أنا يزهق كبر النفس ساعات يجيب غضب خلي بالكم خدتوا بالكم الغضب ممكن يبقى سببه صغر نفس وممكن يبقى سببه كبر نفس يعني اللي نفسه صغيرة يغضب واللي نفسه كبيرة يغضب المتواضع هو اللي ما يغضبش اللي هو مش مشغول بنفسه خالص تاخد شكل الأنانية إن هو عاوز كل حاجة لنفسه تاخد شكل التسلط إنه عاوز كل الناس تحت إيده تاخد شكل إدانة إنه مش عاجبه حد لأنه كبير تاخد شكل إنه مش مستحمل تاخد شكل إنه مش طايق لأنه النفس مش مستحملة ولا حد بحد إذا برضو كبر النفس ليها مشاكل كتير تعالوا بقى نشوف نحو نظرة جديدة للنفس بما أن ربنا يسوع بيقول أصنع كل شيء جديد تعالوا نقول له يا رب ساعدني أشوف نفسي صح ساعدني أشوف نفسي صح زي ما أنت شايفها بالظبط خلي بالكم نفسك صح معناها كما يراك الله لأن هو الوحيد اللي نظره ست على ست هو الوحيد اللي شايف صح قوي طب يا ترى ربنا باصص عليك ازاي دي حتة مهمة قوي هل ربنا مش عارف عيوبك عارفها أكتر منك هل مش عارف خطاياك هو ما بيطقش الخطية فشايف خطاياك جدا طب معنى كده ربنا مش طايقك لا لا خالص طب أنا عاوز أعرف ربنا باصص عليا إزاي لأن لو عرفت دي هرتاح ولو عرفت دي هتعامل مع نفسي صح هسوقها صح كل حاجة هتت... هتتصلح بعد كده أول قاعدة مهمة قوي أن ربنا بيبص لكل واحد فينا بحب قبل ما بيبص على عيوبك أو خطاياك أو تقصيراتك ربنا عينه كلها حب أنت ابنه full stop وابنه الصغير يعني خلي بالكم مهما كبرتم حتى لو عديت سن 100 سنة بالنسبة لربنا المل... infinity فأنت صغير قوي فكلنا لما اللي كان عنده عيال يعني صغيرين دايما البيبي الصغير ده ياخد نظرة شفقة يعني مش مطلوب منه حاجة مطلوب منه ايه حتة عيل صغير يعني او يتحبوا خلاص لكن مش مستنيين منه كتير فانت لو فهمت ان ربنا باصص لك كده هتفرق معاك كتير ربنا باصص لك بحب كأب مش مستني منك كتير لانك صغير قوي في نظر الله انت صغير فأول فكرة أنت محبوب أنت معروف لأنه برضو في إحساس عند ناس كتير هروح فين في مليارات أنا من البشر طب يبص على أنبا أنطونيوس يبص على أبو سيفين يبص على ناس محترمة يعني إنما يبص علي أنا طب أنت أقل منهم أنت زيك زيهم أنت مدفوع فيك نفس الدم انت غالي جدا زي اي قديس من ناحية الغلاوة لا ده انت معروف باسمك طبعا دعوتك باسمك انت ليه يبقى اول نظرة عاوزين نراجعها كل شوية ان ربنا لما بيبص عليك بيبص لك بحب وبيبص لك بخصوصية يعني ما بيشوفش غيرك انت لوحدك تاخد عينيه الاتنين مش اسمك منه عنده ناس كتير يعني لا لا ودي بانت قوي لما حكى مثلا مثل الخروف الضال واحد على مية لا واحد زي مية الواحد ياخد كل الاهتمام كأنه بحجم المية كله ولو ألف ولو مليون هو الواحد هو الواحد برضه الواحد ده واحد صحيح يعني يشغل ربنا مهما حصل تاني نقطة مهمة انت في نظر المسيح مختلف لأنه مفيش زيك من أول بصمة إيدك صوابعك مختلفة أنت كاركتر أنت شخص مش موجود زيك تاني في الدنيا هتقول لي آه ما من الوحاشة لأن أنا أسوأ واحد ده صغر نفس أو هيجي واحد يقول لك ما طبعا مفيش زيه كل الناس أقل مش فاهم حاجة برضه احنا ما نقصدش أوحش وأحسن نقصد إنك مختلف لأن ربنا يقولوا الفنان الرسام أو النحات أو المثال أو كده يتعرف إنه ما يرسمش صورة مرتين ما يقلدش لازم كل مرة يبدع إبداع جديد فربنا لأنه فنان أو أصل كل جمال ما عملش واحد زي التاني أبدا ولا التوائم ولا التوأم ده معنى زي أي واحد بيعمل حاجة بيحبها ربنا بيبص لك بإعجاب لأنك مختلف ودي تفرق لأن اللي بيتعبنا نفسيا ساعات ما أنا زي زي ملايين من البشر رقم أنا مجرد رقم لا أنت مش رقم أنت إنسان وإنسان مهم جدا لأنك مميز عند ربنا الحاجة الثالثة كمان في نظر الله أنت مش بس محبوب ومعروف ومش بس مميز مختلف أنت كمان مهم لأنه هو مختار لك رسالة مستنيك تعملها إلى هذه الدرجة ربنا اللي خلق الكون حاطط لك أنت مؤاخذة أنا المفعوص رسالة يقول مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها ده الموضوع كبير تاخدوا بالكم كل اللي قلناه ده ملوش علاقة بقولة وحش وحلو احنا دايما نتكلم انا وحش انا حلو انت ولا وحش ولا حلو انت محبوب انسى حكاية وحش وحلو افتكر حاجة ألذ منها انت محبوب انت مختلف انت ليك رسالة تعالوا نشوف كيف أرى نفسي جديدا احنا عاوزين نشوف نفسنا صح لأن صدقوني الدنيا تتغير لو شفت نفسك صح نفسيتك تتصلح جدا وحياتك تتعدل جدا وكل حاجة ممكن تمشي أحسن من الأول السامرية شايفة نفسها إزاي صورة السامرية قصادكم السامرية شايفة نفسها كما يراها الآخرين لأن أغلبنا بنشوف نفسنا يقول لك نفسك في عيون الآخرين يعني النظرة اللي أنا شفت الناس لما الناس بتبص لي باحترام يبقى أنا محترم بيبصوا لي بقلة احترام يبقى أنا مش محترم فالسامرية نظرتها عن نفسها أنا الشريرة الضيعة المكروهة اللي ملياش لازمة الفاشلة في حياتي ال... هي دي نظرتها عن نفسها صغر نفس بقى بتاع بلاده تلاقي رد الفعل ايه aggression هتاكل المسيح اكل أول ما ابتدى يقول لها أعطيني لأشرب هتبتدي تردح يعني كلام ناشف على طول لأنها attacking لأنها هي already واقعة خالص هي كارهة روحها كارهة عيشتها فشايفة نفسها وحشة فمش مستحملة حد يقول كلمة زيادة شوفوا المسيح ازاي هي بحكمته هيعدل نظرتها عن نفسها خلي بالكم الحتة دي فقام قال لها ايه اديني اشرب اديني اللي اشرب ترجمتها ترجمتها بالنسبة للسامرية أنا ليا قيمة لأن في راجل محترم قدامي هي ما تعرفوش بس المسيح كان يبان إنه يهودي ومعلم من هدومه فيهودي دي معناها فوق السامريين ومعلم دي فوق قوي فكون المعلم اليهودي بيقول لي دي نشرب ايه ده ده انا ده انا مهم بقى ده انا ممكن اعمل حاجه ليها لازمه يعني ده في راجل محترم محتاجني اديله كوبايه ميه فربنا يسوع قصد بكده هو مش محتاج يشرب على فكره والاخر القصه المسيح ما شربش يبقى واضح ان هو بيقول كده ليه هو بيبعت لها رساله انت محترمه انا مستعد اخد منك كوبايه الميه مستعد اتعامل معاك فهو عاوز يعدل نظرتها عن نفسها وبعدين لما قالت له انت ازاي تتكلم معايا كده وانت راجل يهودي وانا ست سامرية قال لها لو كنت تعرفي عطية الله ومين اللي بيكلمك لكنت انت تطلبي منه مية وهنا حكاية تعلمين عطية الله بيشاور لها على فكرة إيه هو ربنا لسه ممكن يديك حاجة فكأنه بيجي في بالها هو أنا لسه عندي فرصة أتعدل؟ آه طبعا هو أنا يجي مني يعني؟ هو ربنا ممكن يتعامل مع الأشكال دي؟ آه ممكن فبيقولها لو تعرفي بس عطية ربنا واللي بيكلمك كنت أنت اللي طلبت منه فأعطاك ماء حيا وهنا بيقول لها أنت اللي محتاجة ربنا دي حتة مهمة بقى إنك لما تعرف نفسك مش بتخدع نفسك وبتقول أنا كويس لا لا بتقول أنا وحش بس محبوب تاني لما تفهم نفسك صح هتقول أنا وحش قوي بس محبوب قوي فاهمين ازاي؟ لازم توصل لدي مع بعض وهي دي اللي تخليك نفسية سوية مرتاحة وبعدين قال لها طب روحي هاتي جوزك لما قالت له طب اديني الميه ما نشوف اخرك يعني كان كلامها كده يعني انت ما عندكش جردل هتجيب الميه منين طب اديني قال لها روحي هاتي جوزك قالت له مش متجوزه هنتخلص يعني قال لها صح اللي انت بتقوليه ده كويس لانه اللي معاكي مش جوزك كنت متجوزه خمسه قبل كده لكن بالصدق قلتي صدق ايه بقى يجي ايه الصدق مع واحده متجوزه سته قبل كده يعني إنما ربنا يسوع بيشاور على حتة صح والإنسان لما يكون يا جماعة مهلهل من جواه مليان لخبطة بيبقى نفسه يقول للناس يا جماعة شوفوا الحتة دي صح في حتة في حياتي صح عندي نقطة واحدة عدلة بصولي عليه بس محدش شايف محدش شايف إنما المسيح شافها على طول قال لها أنت فيكي حتة صح انت كان ممكن تقولي متجوزة وخلاص لكن لا انت ما قلتيش انا متجوزة فكأنه بيقول لها انت مش كل حياتك كذبة زي ما زي ما الناس فاكرة انت فيكي حتة صح طبعا الكلمة دي دوختها لأول مرة راجل محترم شايف فيها حاجة كويسة وبعدين دخلت معاه في موضوع روحي تقول له هما بيسجدوا فين عندكم ولا عندنا انتوا يهود بتقولوا عندكم واحنا بنقول عندنا فقال لها صدقيني يا امرأة يا امرأة ده اسلوب احترام ليدي السجود في اي حتة بس بالروح والحق الاجابة تعني هو انا ممكن اقرب من ربنا طبعا هو ممكن ربنا يقبلني طبعا ففوجئت ان هي كانت مستبعدة خالص ان ممكن ربنا يقبلها فلقت هذا الرجل اليهودي الأدرى بالله في نظرها ويعرف ربنا أكتر منها مستعد يقبلها جدا ولو سجدت مطرح ما كانت واقفة كده خلاص هيقبلها طالما في صدق فطبعا نفسيتها عليت جدا يعني أنا يجي مني يعني التوبة تنفعني يعني أنا مجرد أسجد خلاص وبعدين وصل ليها بقى أنه في الآخر الذي يكلمك هو هو المسيح يعني فوصلت لفكرة أنت ربنا جاي الأرض تتكلم مع واحدة زي أنا ده أنا طلعت مهم أوي ده أنا طلعت يعني أهم من كل الناس لما وصلت أن المسيا اللي اليهود كلهم مستنينه هي واقفة بتتكلم معاه وأدركت أنه قصد يفضي نفسه عشان يتكلم معاها اتعدلت نظرتها عن نفسها بقت شايفة نفسها لا بقى استنوا بقى أنا يجي مني أنا أنا محبوبة أنا مهمة أنا أنفع أنا هعمل حاجة كويسة أنا هخدمه وسابت الجرة ودخلت قلبت البلد وقالت لهم تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعل لا يمكن إنسان ينطلق الانطلاقة دي ويواجه الناس كلها ويخدم الخدمة الضخمة دي إن ما كانش نظرته عن نفسه اتصلحت طب هل نظرتها عن نفسها معناها هي بريئة كل البراءة لا لا لا المسيح ما لغاش الهيستوري بالعكس فتحوا كشفوا اللي معاكي مش جوزك يعني عايشة في زنا وكان عندك خمس تجواز قبل كده فساد معلش فتحنا البكابورت ده انما انما انت على كده محبوبه برضه انت على كده انسانه يجي منك انت ليك رساله ازاي قادر تشوف الوحشه دي كلها ولسه بتحبني وبتحترمني خلاص انا قبلت نفسي في الحاله دي انا شايف نفسي كويس كويس مش معناه اني مش خاطئ لا انا عارف اني خاطئ ووحش بس انا بحب نفسي لانه بيحبني انا قابل نفسي انا ممكن اعيش كده انا ممكن اكمل بنفسي دي بالرغم انها عملت بلاوي قبل كده لا هتعمل حاجات كويسه بكره واضحه فكره نظرتي لنفسي ممكن تتغير ازاي تعالوا نشوف شخصيه تاني دول شخصيات الصيام بقى عشان ايه كلهم عاهات زي حالتنا يعني. المولود اعمى ما نظرتك الى نفسك مولود اعمى النظرة بتاعته لنفسه مشوهة تماما ليه؟ اليهود بيقولوا ايه على الناس اللي مولودين معاها بيقول عليهم دول مغضوب عليهم الاعتقاد اليهودي ان الطفل اللي يتولد معاها يبقى مغضوب عليه يا هو عامل عاملة هو ازاي وكان لسه في بطن امه يا اهله عاملين عاملة فيا عيني ده من ساعة ما اتولد وهو مشبوه كده يعني مش كفاية العمى لا كمان هو آه, آه موصوم بالعار كده وبالخطية طبعا دي تجيب صغر نفس فظيع طبعا شحات ومحدش بيحترمه وفي نفس الوقت ممنوع مثل هؤلاء العجزة يدخلوا المجمع اليهودي بما أن ربنا غضبان عليه فأي يهودي يدخل المجمع هو لا إحساس صعب أوي طب أنا ذنبي إيه؟ ما أنا اتولدت في الظروف دي فربنا يسوع قبل ما يعمل المعجزة خلي بالكم قرب من الراجل ده وسمعه الحوار فالتلاميذ جم سألوه قالوا له يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى لازم تقول إجابة من المعروفين يا هو يا أهله فالمسيح والمولود أعمى بيسمع قال لهم لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه أول مرة في عمره واحد يدافع عنه ويقول كلمة حق وبيقول ما عملش حاجة غلط ولا أهله وحشين طبعا دي معناها إيه؟ دي معناها ربنا بيدافع عني وبعدين قال له حط الطين على عينيه وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام دي معناها ربنا نفسه بيفتقدني وبعدين راح وغسل عينيه ونور فليها معنى ثالث ان التغيير مش مستحيل في ثلاث رسائل مهمة قوي لو لما ربنا بيوصلهم للإنسان عينيه بتختلف عارفين لما كانوا يركبوا لنا العدسات لما الواحد يركب نظارة ويروح لدكتور العيون يحط له عدسات ويقول له شايف ها شايف لغاية ما يظبط الصورة ربنا بيقعد يظبط في نظرتنا لنفسنا لغاية ما تتظبط خالص تتظبط على ايه؟ ربنا بيحبك قوي وبيدافع عنك ربنا بيحبك قوي وبيجي لك لغايه عندك ربنا بيحبك قوي ومسؤول عن تغييرك هو اللي هيغيرك مش انت اللي هتتغير عشان كده المولود اعمى اللي كان نكره اللي كان ملطشه الراجل ده اتحدى الكهنة تصوروا جابوا له وقالوا له بص يا عم انت قول ورانا الراجل اللي شافاك ده وحش قول فبص لهم كده قال لهم وحش ما اعرفش دي انا ما اعرفش غير حاجه واحده اني كنت اعمى والان ابصر قالوا له يا بني ادم وانت هتفهم اكتر مننا احنا بنقول لك ان الراجل ده وحش قال لهم وحش ازاي وحش بعد ما فتح عينيا انتوا عمركم سمعتوا عن حد بيفتح عينين واحد ويطلع وحش وابتدى يوحش فشتموه من غيظهم الراجل اللي كان نكره وملطشه بيتحدى اي حد من كتر الجرأة اللي عنده ومش فارق معاه حاجة ليه؟ نظرته عن نفسه اختلفت أنا محترم أنا محبوب أنا المسيح جالي وافتقدني وغيرني مش مهم رأي الناس مش مهم أي حاجة في الدنيا قال لهم أنا أعلم شيئا واحدا أنا لي رسالة أن أنا أشهد في كل حتة أن المسيح شفاني وبعد كده يقول إيه وجده يسوع لما طردوه من المجمع راح المسيح استلقاه كأن المسج أنا عندي ميعاد مع ربنا لو كل الناس أهملوني وبقيت وحيد وملياش لازمة عند حد أنا عندي ميعاد مع ربنا أنا ليا لقاء مع الله نفسه أنا ما زلت مهم حتى لو كل الناس قالوا أنت مش مهم الشخصية الثالثة الحتة اللي خدناها بتاعت سمعان بطرس دي لما قال له أتحبني قال له أنت, أنت تعلم أن يحبك قال له خلاص ارعى خرافي انت خادم يا ابني اتحبني طبعا يا رب مش يكسفه شوفوا ربنا الذوق يقول له اطلع من دول تحبه كان المفروض يقول له كده لا انت بتحبني يا سمعان ايوه يا رب طيب حبيبي خلاص خليك رسول اساله تاني تحبني ايوه طبعا خلاص خليك رسول انت خادم بعدين سأله تالتة فقال له أنا مش متأكد يعني أنا مش هنفع قال له لا لا تنفع برضه ربنا يسوع له المجد عاوز يعدل نظرة بطرس عن نفسه بطرس عنده حتة زيادة بقى يعني اللي فاتوا دول عندهم حتة ناقصة جامد مش كده بطرس عنده الفولت عالي شوية يعني ايه بيرمي لفوق هو شايف نفسه أكبر من نفسه شوية فربنا عاوز يظبط الحتة دي عاوز يقول له حبيبي أنت بتحبني بس مش أحسن من الناس بتحبني لكن ضعيف وممكن تخني بتحبني بس ممكن تطلع في وقت كلام انت مش قده فانا مش هلغي انك بتحبني لكن مش في الحجم والجبروت اللي بتتكلم بيه فبرضو انا موافق تخدمني وتشتغل معايا وتبقى رسول وتعمل معجزات بس هفضل اسالك لغايه ما تعرف الاجابه الصح بتحبني عاوزك تقول لي مش عارف أو مش متأكد أو بحبك بس مش من كل قلبي أو بحبك مع إني خنتك عاوزك تبقى حاططها صح تبقى عارف نفسك صح ما تشوفش نفسك يا بطرس أكبر من حجمك تاني لحسن تقع على رقبتك تاني أنا مش زعلان إنك تخني بس أنا بخاف عليك وكأنه بيقول له أنا مش عاوزك تفتكر الإنكار أنا مش عاوزك تفتكر الخطية اللي أنت عملتها بس عاوزك تفتكر الغفران عاوزك تفتكر إن أنا بحبك ومش عاوزك تقعد تفتكر ده أنت قلت وقلت إنك هتعمل لي وتسوي وتروح وتيجي أنا عاوزك تفتكر الدرس أنا مش عاوزك تفتكر اليوم اللي بكيت بكاء مرا أنا عاوزك تفتكرني وأنا بقول لك بالتلاتة ارعى خرافي قدامهم كلهم أنا مختارك تبقى رسول بالرغم من كل اللي عملته شوفوا ربنا يسوع بيظبط النفسية ازاي بطرس بعد كده يوصل لإيه هو متأكد أنه مختار من الله ومحبوب جدا من المسيح وبنفس الدرجة هو عارف كويس قوي أنه ضعيف وممكن يقع وقعة سودة مش هينساها أبدا دي هنا النظرة المظبوطة بقى نظرة جديدة للنفس أنا محبوب أنا مميز أنا لي رسالة وده ما يلغيش أبدا إني ضعيف وإني خاطي وإني غلطت كتير عاوزين نوصل للحتة دي لا كده قوي ولا كده قوي واحد زي زكا زكا ده مكروه من كل الناس راجل طماع ومعاه فلوس كتير وبخيل وقصير و... وطبعا زكا عارف انه محدش هيعبره حتى لو قال وسعوا يا جماعة عاوز اشوفه محدش هيوسع له بيكرهوه فيعمل ايه قام جري وسبق وطلع فوق الشجرة ما هو اصل ملوش كلام مع بشر محدش بيطيقه انما هو عاوز يشوف المسيح ربنا يسوع عاوز يقول له انت مهم انت راجل كويس انت فيك حاجات حلوه وقف تحت الشجره ورفع راسه وقال له زك اسرع وانزل ينبغي ان امكث في بيتك بيتك انا اخترت اقعد فيه وعارفك باسمك طب مش هتقول حاجه تانية يا رب مش هتقول لي ان انا حرامي يعني بدل انت عارف اسمي يبقى عارف الباقي لا الناس دعوه بالحته دي طب انت مش واخد بالك ان كل الناس بصت لك بصه وحشه اول ما بصت لي قال وليكن مفيش مشكله انا هبص لك وهحبك حتى لو كل الناس دول مش عاجبهم انت مهم انت محبوب انت معروف انت ليك رساله يا رب انت بتتكلم على واحد حرامي معلش انت بتتكلم على واحد محدش بيحبه مش مهم فطبعا زكا اللي كان حرامي محدش بيحبه ابتدى يحب نفسه ابتدى يشوف نفسه انا يجي مني المسيح المهم بتاع كل الناس ده جبيتي وعرفني باسمي وشايف انه يجي مني طيب هوريهم بقى انه يجي مني بقى وخد الموقف التاريخي وقال ايه نص فلوسي هوزعها والنص التاني هرجعه فقال انا مش هبقى خاطي تاني انا مش هبقى خاطي تاني انا لن اقبل بعد اللي عمله المسيح ان انا ارجع للخطيه تاني لان المسيح دواء ده شفاه من صغر النفس بنظرته بابتسامته بكلمه يا زكا بادخل بيتك من غير ما يلمح خالص للخطيه والهيستوري ولا شفاه فلما خف من صغر النفس لما شاف نفسه كويس يجي مني خلاص زكا ده قديس على فكرة بعد كده بقى قديس وله حتة من جسده في مصر عندنا وبعدين ربنا يسوع يقول هو أيضا ابن إبراهيم السلام على عينيك يا رب تشوف واحد زي زكا ابن إبراهيم إيش جاب لي جاب إيش جاب لي جاب واحد زي إبراهيم اللي ساب الدنيا عشانك واحد كان بيعبد الفلوس عبادة لا لا في حتة حلوة أنتم مش شايفينها جواه حب جواه حب بس مدفون هو أيضا ابن إبراهيم شفتها إزاي دي وفعلا الأيام أثبتت أنه ابن إبراهيم بقى قديس وبقى في حضن أبونا إبراهيم في الوقت اللي ما كانش حد يتصور أن يطلع من زكا أي حاجة عدلة آخر حاجة بجد الابن الضال الابن الضال في نظر نفسه إيه وهو راجع ناحية أبوه أنا الولد اللي مش مؤدب اللي ضيعت الفلوس اللي خربت على اخويا اللي تعست البيت اللي اتربيت فيه اللي عشت في الخطيه اللي قول اي حاجه بقى ما ده صغر النفس الواحد يفضل يقطع في روحه كده وهو ماشي انا الضايع انا اللي مش نافع انا الوحش انا الشرير انا okay طيب انما عمل حاجه كويسه قال هروح وخلاص حتى كلمه خليني خدام فيها حته لا تخلو من صغر النفس خليني بس خدام حتى وبعدين اول ما قرب لقى المنظر مختلف خالص الاب عمل ايه يا جماعه جري ونط عليه وهاتك يا بوس وهات العبيد وهات الحله الاولى وهاتم الخاتم معناها ايه أنا ابن أنا محبوب أنا غني أنا سيد أنا مهم أنا أقدر أبتدي تاني اللي فات مات في موقف واحد من الأب طب مش هنقلب في اللي فات مش هنقعد نقول عملنا ايه وضيعنا ايه وخسرنا ايه لا لا مش هنتكلم في اللي فات نتكلم في اللي جاي فهنا الابن الضال اللي كان شايف نفسه أسوأ ما يمكن عينيه اتعدلت ولقى نفسه ياه أنا محبوب أوي ده أنا مهم فعلا ده أنا اللي فرحت البيت زي ما تعسته أنا اللي فرحته ده أنا اللي خليت أبويا يفرح فنظرته عن نفسه اتعدلت وأصبح إنسان جديد بالتوبة وقال أنا ممكن أبقى حاجة تاني كيف أرى نفسي جديدا نهاية الكلام حاول تشوف نفسك أولا من توب الغفران يعني إيه ما تركزش على الخطية ركز على الغفران حاول تشوف نفسك من غير الخطايا مش بقول لك تتكبر لا مش ناقصين إنما اللي معطلنا نفرح إن ساعات إحنا مش مصدقين إن ربنا سامحنا مش مصدقين كفاية لا صدق لأن ربنا ما بيكذبش كل الخطايا اتشالت كله طبعا زي واحد يكون خيبان ومش متعود ينجح مرة حصلت مع واحد زميلنا زمان فايه شفنا النتيجة قبل ما يوصل فقلنا له فلان نجحت قال لا لا تضحكوش عليا يا ابني نجحت لا لا لا لا واحد تاني مش معقول انت نجحت انت متفقين عليا مش راضي يصدق ابدا احنا ساعات نعمل كده في الاعتراف يا ابني خلاص الخطيه اتشالت لا لا مش معقول امال احنا كنا بنلعب في سر الاعتراف ما اتشالت راحت ويتناول ويرجع يقول لازم ربنا متضايق مني انت عبيط بقى ولا ازاي يعني ربنا هيكذب خلاص اتشالت لما الواحد بيؤمن بالغفران حياته بتبقى جميلة لأنه إحساس أنك أنت الحاجة الوحشة اللي مضايقاك من نفسك اتلغت كأنها ما حصلتش خليك تبص لنفسك بصة جديدة مش بصة متكبرة لا بصة أنا عارف إني ضعيف أنا مش عمري ما هقدر أنسى إني غلطت مش هعرف لكن بما إن الحتة دي اتشالت لا يبقى أنا يجي مني يبقى أنا أقدر أعيش وأقدر أخدم واقدر احب ويبقى ممكن اروح السما يبقى كده ايه الحكايه بقى لها طعم اوعى تبص لنفسك من عينين الناس اصعب حاجه الناس عشان كده حاطط عليه علامه استفهام ما تشوفش نفسك كما يراك الناس الناس ظلموا ناس كتير قوي الناس هم اللي خلوا المولود اعمى عيني شحات وهم اللي خلوا السامريه يأسة وملهاش حل والناس دول زي الأخ بتاع الابن الضال اللي باصص له باحتقار ولسه شايفه الولد البايظ اللي عمره ما يتعدل لا انت الوحيد اللي ممكن يعدل لك عينيك ربنا لا تأخذ نظرتك لنفسك من نظرات الآخرين خدها من نظرة المسيح أو من يتشبه به أو من يتشبه به يعني ايه يعني لو انت خادم حلو واحترمت انسان ضايع هيشوف نفسه بمنظار جديد هتبقى انقذته لمجرد انك احترمته ثلاثة شوف نفسك من منظور المطلوب منك الرسالة اللي مستنياك مش الماضي الاسود اللي فات زي موسى النبي سن التمانين فضل يقول ده انا ما بعرفش اتكلم ده انا ده انا وربنا يقول له ما بنتكلمش في امبارح يا موسى خلينا في اللي جاي بقول لك انا هعمل منك نبي انا ماشي معاك هننزل مصر وهنطلع العبرانيين كلهم يقول له طب امبارح يا حبيبي بلاش امبارح خلينا في بكره فربنا دايما يبص لقدام شوف نفسك من منظور الرساله انت ربنا مستني منك حاجة شغل رسالة ميشن فمش مهم انت قد ايه وحش خلاص القصة دي عليه هو مش عليك انت شوف نفسك من منظور الوعد انا ربنا يقول انا معاك انا مسامحك انا هغيرك انا مسؤول عنك انا خلاص يا اخي عاوز ايه تاني شوف نفسك من منظور الوعد بتاع ربنا شوف نفسك من منظور الحب الإنسان المحبوب أكتر واحد شايف نفسه صح وإحنا عندنا مصدر حب لا ينتهي بس مش حاسين بيه اللي هو ربنا أخيرا شوف نفسك من تعليم الإنجيل تعليم الإنجيل المتوازن اللي يوريك قد إيه أنت وحش ولكن كبير قوي أنت محبوب جدا حتى وأنت وحش أنت وحش لكن الوحشة دي ممكن قوي تتشال ربنا مسؤول عنها أنت وحش لكن ليك رسالة ورسالة مهمة جدا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدا